وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله حق لك أخي أن تتساءل دون أن أسألك كيف حالي مع الله أن تسأل نفسك أنا حالي كده يرضي ربنا اللي أنا فيه ده يرضي ربنا اللي أنا عليه ده ينفع أدخل بيه رمضان لو مت النهاردة أقابل ربنا بإيه حق لكل منا أن يقف مع نفسه هذه الوقفة ليسأل من جد أين أنا ثم ماذا إخوتي بعد أن مر نصف شعبان وأكثر وليلته الثامنة عشرة هذه الليلة فبقي القليل هل هيأت رقبتك للعتق من النار هل تعتقد أنك تستحق صلاحية المحل تستحق أن تعتق تستحق أن تكون في أول ليلة من ليالي رمضان عند ظهور الهلال تفوز بالضربة الأولى أول من يعتق في رمضان هل ستكون ممن يستحق أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يا لها من وقفة وقفة مستحقة مستحقة عليك لكي تعيش حياتك فيما بعد إخوتي وأنا أحبكم في الله إنني لا أريد أن أطيل فالمنهج واضح كما ذكرنا في اللقاء الماضي تفصيلا أنه أن رمضان أن شعبان شهر الصيام كان يصوم شعبان كله شهر القيام شهر القراء شهر تلاوة القرآن شهر الذكر شهر الدعاء شهر التبتل والانقطاع والتفرغ لله عز وجل فهلم إلى العمل ثم تعالوا لنعود إلى المدارج لا أدري ماذا أقول ولكن ما زلنا في منزلة اليقظة أقول بكل سرور ما زلنا في منزلة اليقظة أم أقول مع شديد الأسف أننا ما زلنا في منزلة اليقظة ولعلها مناسبة لحالنا اليوم أن نتيقظ قبل رمضان وذكرنا أنها ثلاثة مرا... ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام ثم انتقلنا نقلة كيف نصحح المرتبة فذكرنا أن معرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء تحقيق المرتبة الأولى كيف بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء ثم ذكرنا بعد ذلك أن مطالعة الجناية أن مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء أيضا بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد وهذه التي انتهينا منها قريبا بتعظيم الحق وتكلمنا في معرفة الله وتعظيمه ثلاث حلقات متواليات ثم آه انتقلنا إلى معرفة النفس وذكرنا كيف تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء وتصديق الوعيد وذكرنا أمثلة لأحاديث الوعد والوعيد وكيفية اليقين فيها والعمل بها ثم نبدأ جديدا هذه الليلة إيه ثم نبدأ جديدا في هذه الليلة إلى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام هذه الأيام تمر والعمر ينقضي والعمر, والعمر ينتهي ويصل الإنسان إلى أن يفقد رأس ماله عمره ويدخل القبر كيف تستقيم معرفة الزيادة والنقصان من الأيام قال بثلاثة أشياء بسماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة بسماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين سماع العلم هذه الأيام التي تنقضي يفرح بعض الناس نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من العمر يفرح ويعمل عيد ميلاد ويجيب شمع وتورته ويطفي الشمع ان سنة عدت من عمره مسكين مش فاهم دايما ادي المثال ده ان لو واحد رايح يتفسح رايح يتنزه رايح يستمتع رايح يستجم في الكعبة الرحلة مدتها عشرة ايام خمسة في مكة وخمسة في المدينة قضى الخمسة اللي في المدينة وفي الوقت في الخمسة اللي في مكة وبعدها على جدة على مصر على بلده كل يوم بيعدي من الخمسة يفرحه ولا يزعله يزعله نقص من المتعة خلاص حين يؤون أوان الرحيل يتفطر القلب فيطوف مودعا قائلا اللهم آن أوان الرحيل لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك ولكن لا تحرمني من عود اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم ارزقنا عمرة رمضان هذا العام وحج هذه السنة اللهم تقبل منا وارزقنا الإخلاص العمر بينقضي كده وينتهي كده ويمشي كده كل سنة بتعدي مفروض ما تفرحكش تزعلك تحزن ليه لان هيجي وقت كان بينوح على نفسه بيصوت بيقول ايه من ذا يصلي عنك بعد الموت يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت يا يزيد يوم انقضى خلاص راحت خمس صلوات من رصيدك اللي هتدخل بيه الجنة راحوا سواء قبلوا أو ردوا بالنقص أو بالزيادة عد مش هيرجع تاني معرفة الزيادة والنقصان من الأيام يجي منين من العلم عشان كده ابن القيم يقول إيه يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه أنا بقول إن في مسائل النهاردة بعد مسيرة الدعوة أكتر من 30 سنة النهاردة لسه بنفهمها في معاني إيمانية وملذات وأشواق روحية عمرنا ما دقناها يا دوبك بدأنا نفكر ندور عليها لنتحصل عليها يعني ده معنى كلمة يوسف بن أصباط لما جلس سفيان ويوسف بن أصباط ووهيب بن الورد فقال سفيان والله لوددت أنني ميت مخافة الفتن فقال يوسف بن أصباط والله ما أحب أن أموت وكل يوم أزداد علما أزداد قربا وسكت وهيب بن الورد فقال له سفيان وأنت أيهما أحب إليك يعني أن تموت أو أن تبقى قال أحبهما إلي أحبهما إليه فبكوا وقام سفيان وقبله بين عينيه وقال ربانية ورب الكعبة شوفوا الواجب بقى في موقع الربانية على فكرة بالمناسبة الشاهد ايه كلمة يوسف بن أسباط ان كل يوم الواحد بيعيشه اذا ازداد علم ازداد قرب اذا ازداد فهم للدين وفهم للنفس وفهم لطبيعة الحياة وطبيعة الاشياء وطبيعة الناس اذا ازداد فهم ازداد قرب لكن من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها يعني. الشاهد إيه ابن القيم بيقول يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب ما هو في واحد بيروح مكة اتنين بيروحوا مكة ثلاثة خمسة بيروحوا مكة عشرة بيروحوا مكة واحد بيجري ورا الاسواق والمحلات ويبدا ينقي والهدايا واحد عاجبه الذهب بتاع المدينه قاعد على محلات الذهب يلف وينقي و... واحد آه بيشوف المشايخ والعلماء والدعاء يجري وراهم ويتعرف على ده ويسلم على ده وده يمضي له على كتاب وده يدي له رقم تليفونه واحد آه وواحد عارف قيمة الطواف من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه عارف قيمة الصلاة صلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف فيما سواه تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه عارف قيمة الحجر إنه من الكعبة عارف قيمة الحجر عارف فين الحطيم عارف تحت الميزاب عارف الملتزم وتحت الباب عارف الحجر وازاي يوصله عارف نفائس الكسب عارف مراتب الأعمال واحد واقف يصلي في الكعبة ماسك مصحف وبيصلي الركعة بجزء جميل بس مش ده مكانه ده هنا واسجد واقترب كثرة الركعات خفف بإن أنزلناه ولم نش... ألم نشرح وإن أنزلناه بإن أعطيناك وإذا جاء بقول هو الله أحد كل الركعات زود الركعات الركعة بمئة ألف مش هنا مكان تطويل الركعات طول الركعات في أي وقت تاني في أي مكان تاني أما في الليالي المباركة دي محتاج تزود الركعات الشاهد إيه في ناس تجار فكر التجارة مع الله سبحانه وتعالى مش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خرج من عندي إحدى أمهات المؤمنين بعد صلاة الصبح ثم رجع حين انتصف النهار أو ارتفعت الشمس فقال ما زلت على هيئتك مستركتك قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلت لوزنه قاعدة تستغفر ألف وتسبح مليون قال لها أنا قلت بعديك سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته دول يعدوا قد ايه هو ده فقه العباده والكلام ده ما يجيش غير بالثلاثه اللي قال لك عليهم سماع العلم واجابه داعي الحرمه وصحبه الصالحين لتتعلم من احوالهم يقول ايه يعني ان السالك على حسب علمه بمراتب الاعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزياده والنقصان في حاله وايمانه طب نجيب العلم منين هو ده الموضوع بقى نقعد قدام التلفزيون بس ده يكفي في طلب العلم بالطبع لا تعالوا انقل لكم شويه كلام من كتاب لطيف خفيف آه اسمه منطلقات طالب العلم منطلقات طالب العلم آه كتاب ألفه المذنب محمد حسين يعقوب الكتاب عشر منطلقات واحد الإخلاص وتحقيق النية اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة الأخير من أين نبدأ منهج للمبتدئين في طلب العلم ومنهج للمتخصصين في طلب العلم الشاهد إيه في الكتاب ده ذكرنا علو الهمة لما تبص للسلف وطلبهم للعلم حاجة عجيبة حاجة عجيبة جدا لذلك كنت عملت كتيب ثم آآ آآ عزمت ألا يعني ينزل هذا الكتاب كتيب صغير اسمه علو همة السلف في طلب العلم أو طلب العلم بين علو همة السلف وخيبة أهل عصرنا من الخلف تركناه خلاص اللهم استرنا ولا تفضحنا نذكر علو همة السلف لما تقرأ عن علو همة السلف رضوان الله عليهم في طلب العلم ازاي كانوا سبحان الله العظيم هذكر لك دلوقتي آه ازاي كان له 1700 شيخ النهاردة بيقولوا ان المشايخ بقوا اكتر من طوب الارض ليك 1700 شيخ 1700 سمعت منهم وتعلمت منهم 1700 مش ممكن حاجة حاجة معجزة حاجة عجيبة جدا اللي هو السمعاني هتيجي معانا الكلام تشوف الواحد منهم كان بيحسب يقطع يمشي كم فرسخ في طلب العلم يذكر عن بعضهم انه خرج من بلده وغاب 30 سنة ورجع بلده 30 سنة في طلب العلم جاب العالم مرتين كان واحد منهم وأولهم سيدنا جابر بن عبد الله يشتري دابة بألف درهم ويضرب ويركب الدابة شهر يصل إلى الشام في طلب حديث واحد يسمعه من النبي يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود مرة أخرى بقول ايه في كتاب منطلقات طالب العلم ومن تمثل سير سلفنا الصالح ونظر في معاناتهم في طلب العلم هانت عليه كل شدة واحتقر نفسه أمامهم فقد كابدوا من الصعاب ما يفوق التخيل وتركوا البلاد والأولاد وهجروا اللذات والشهوات وجابوا مشارق الأرض ومغاربها سعيا وراء حديث واحد أو لقاء شيخ في بلد نائم أو معرفة مسألة وأنت اليوم تجزع من قراءة ساعة وتتكاسل عن سبر صفحات قليلة رغم توافر سبل المعرفة فما تمد لها يدا فحالك تلك والله حال عجيبة كنت قلت مرة ان مسند الامام احمد 24 الف حديث رقمته بنفسي ايام ما كنا شغالين في مركز معلومات السنة النبوية 24 الف حديث وشوية 24 الف حديث كان الواحد زمان من السلف زي بقول كده يسافر شهر رايح وشهر جاي عشان حديث واحد النهارده كنت كنت زمان برضه اسمها زمان من 20 سنه زمان كنا نقول ايه فوق دماغه ست مجلدات بتوع المسند بتوع الطبعه الهنديه ست مجلدات يمد ايده كده يجيب المجلد فيه 4000 حديث في ايده تقراهم وانت نايم النهارده ما بنقولش كده نقول ضغطه واحده على الكمبيوتر يديله الموسوعه الشامله عليها 4000 مجلد مش 4000 حديث يعني عليها مئات الالاف من الاحاديث سبحان الله العظيم ومع ذلك يقعد على النت ولا على الشات بالساعات الطوال يلعب ويهرج بيلعب في الجيم ويلعب في التهريج ويشوف افلام ولا يشوف مصايب سودة ويعجز عن قراءة احاديث النبي حاجة تكسف جاي على بالي كتير اليومين دول هذه امة تنصر هذه امة تمكن تعالوا لننظر كيف طلبوا العلم لأن أول حاجة هتعرفك قيمة الأيام طلب العلم سماع العلم أقول لك تعرفها إزاي القرآن 6000 آية وشوية يعني الواحد لو حفظ كل يوم خمس آيات ثلاث آيات يبقى 2000 يعني سبع سنين يبقى حافظ ست ست سنين يبقى حافظ العلم كله من ست سنين كان عندك كم سنة لو بدأت من ست سنين تحفظ كل يوم ثلاث آيات كان زمانك حفظت القرآن كله أين حفظك شفت بقى قيمة ست سنين في حياتك ضاعوا ابدأ من النهاردة ست سنين تعالوا لننظر كيف طلب السلف العلم قيل لإمام أحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير او يرحل قال يرحل يكتب عن علماء الامصار فيشام من ناس ويتعلم منهم يشوف الناس يتعلم منهم وقيل له مره أيرحل الرجل في طلب العلم قال بلى والله شديدا لقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهما من أهل الكوفة بالعراق يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى المدينة فيسمعانه من فم عمر يقابله سيدنا عمر ويسمع منه مباشرة وقال ابن خلدون في المقدمة مقدمة ابن خلدون مقدمة مشهورة في علم الاجتماع يقول إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة لقاء الشيخ له طعم ومعنى تاني مختلف إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما ولقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة محاكاة يعني تقليدا عايز أقول إيه محاكاة يعني تقليدا يعني آآ آآ من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه يعني لما تبص للشيخ تشوفه وهو قاعد تشوفه وهو بيتكلم تشوفه وهو بيفكر تشوفه وهو بيصلي تشوفه وهو بيتكلم وهو بيرد وهو بيجاوب وهو زعلان وهو فرحان وهو واقف وهو ماشي لما تشوف حاله ده يأثر فيك أكتر من كلامه مجرد الكلام موضوع مختلف في إسعاعات اقولها ازاي يقول ايه الا ان حصول الملكات عن المباشره والتلقين والمحاكاه اشد استحكاما واقوى رسوخا فعلى قدر كثره الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها حصول الملكات ورسوخها وتفتحها انما يكون ب حصول الملكات يكون انما يكون بتلقي بالتلقي المباشر عن المشايخ بلقاء المشايخ والعلماء عشان كده سبحان الله العظيم اقولها ازاي ما ينفعش تتقال لكن ممكن تشوف 100 شيخ على الشاشه مش هتنفع الشوفه دي تقابل 100 شيخ تقعد مع 100 شيخ هتلاقي فرق كبير جدا بين شيخ قابل اتعلم قعد تحت رجلين 20 30 40 شيخ فرق كبير بين ده وبين واحد قرا في الكتب واتعلم وبقى شيخ في فرق بين الشيخ اللي اتربى اللي قعد تحت رجلين الشيوخ والشيخ ده زغدوا في صدره والشيخ ده خبطوا على دماغه والشيخ ده زقوا في ظهره والشيخ ده زقوا برجله قعد تحت رجلين المشايخ سمعهم وسافر معاهم وشافهم وسمع منهم واتكلم معاهم وسألهم وناقشهم وناقشوه وامتحنوه وأدبوه وربوه وبين واحد ما ترباش الاتنين بيتكلموا صح بس ده له رسوخ مختلف الطعم طعم الشيخ عشان كده ال ال ال الرفعي الورق مش مع مع مش معاك بتاع الاسد يا حاج معاذ ربنا يهديك ويهدي ابوك ال- الرفعي بيقول ايه بيقول آه، ولهذا يخلق الله الصالحين وعلامة الرجل من هؤلاء ركز معايا وعلامة الرجل من هؤلاء أن وجوده يعمل في من حوله أن وجوده يعمل في من حوله يعني هو مجرد وجوده في وسط الطلبة حتى لو ما اتكلمش لو ما قراش كتاب لو ما شرحش كتاب لو ما علمش مجرد وجوده في وصف الوسط مؤثر زي ما قلت لك كده له اشعاعات له موجات مغناطيسيه تؤثر في من حوله وتختلف من رجل لرجل ده كلام الرفعي يقول ايه وتختلف من رجل لرجل بي كما بين الشمس والشمعه والشمعه شمعه في وجود الشمس او في عدمها هي شمعه لا بتقل ولا بتزيد سواء الشمس طالعه في شمعه منوره على قدها الشمس مختفيه الشمعه برضو منوره على قدها يا رب الكلام يوصل يقول ايه الشيخ ولكن حصول الملكات عن المباشره والتلقين اشد استحكاما واقوى رسوخا فعلى قدر كثره الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها قل لي يعني انا دلوقتي على الكمبيوتر انت قلت اهو عندي الموسوعه الشامله 4000 مجلد ممكن اتعلم هاجي أك- اتعلم فقه هكتب له كلمه الطهاره هيطلع هيطلع لي الطهاره من ال 4000 كتاب ما بقاش عالم كده يقول ايه والاصطلاحات في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء من العلم ولا يدفع عنه ذلك ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته من المشايخ لاختلاف الطرق فيها من المعلمين يعني لما تيجي زي اقول كده قلت له ايه الطهارة هي ايه يا عم عبده الرفع الحدث وازالة النجس ده اللي كنا بنقول عليه ده, ده تعريفه رفع الحدث وازالة النجس يعني ايه رفع الحدث وازالة النجس لا في انا انا ك- لما جينا نتعلم فقه زمان والله كده واقسم بالله ان الشيخ قعد درسين درسين يعني اربع ساعات في شرح الباء في اول بسم الله الرحمن الرحيم شرح حرف الباء باسم باسم البه دي حرف جر الحرف ده مع بسم الله بقت شبه جملة يعني ايه شبه جملة وباسم الباء حرف جر لانها شبه جملة مش جملة فبقت جملة ضعيفة شبه جملة مش جو يعني ايه شبه جملة ولازم الجار والمجرور لها متعلق المتعلق ده اسم ولا فعل المتعلق متعلق الجر والمجرور اسم ولا فعل مقدم ولا مؤخر تقديره ايه ومقدر ليه درسين اربع ساعات ولا خمس ساعات في شرح الب النقطة اللي تحت الب الالف اللي بعد باسم ليه مش موجودة الالف القطعي دي محذوفة ليه في باسم بسم الله مش كان يستحسن أن يذكر اسم الله أولا الله به نبدأ أو الله باسمه نبدأ الكلام ده علم وعلم علم يعني غذاء غذاء روح لا لا لا اللي بيفتقده شبابنا النهارده فهم العلم صورة العلم موجودة الكلام نفسه موجود مش قال له ايه يا رسول الله صلي عليه يا ده انتوا بقالكوا كتير ما صلتوش على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه كنا بنقول ايه بقى قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ قال له ايه أنت بما تدعو قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار قال أنا ومعاذ حولها ندندن ما هو ممكن واحد يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هذا ما يحسنه وواحد بقى يقولها صح دندنة يدندن فيها بقى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا معاذ كانوا بيقولوها ما هو قال له انا ومعاذ بنقول كده برضه بس ايه حولها كل في الاخر بيوصل لايه اسالك الجنه واعوذ بك من النار هو ده العلم واحد بيتكلم واحد بيدندن بيقولها بقى بيقول العلم عشان كده قال لك هنا ايه ان اللي يؤثر في القلب سماع العلم مش طلب العلم مش معرفة العلم مش تعلم العلم سماع العلم انك تسمع علم انك تفهم علم الشيخ يقول ايه الله يرحمه فلقاء اهل العلوم وتعدد المشايخ يفيد الطالب بتمييز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها اصطلاحات يعني ايه هقول لك حاجة لما قلنا في تعريف الطهارة هي رفع الحدث رفع الحدث وإزالة النجس رفع الحدث الحدث يعني ايه ورفع يعني ايه وإزالة يعني ايه والنجس يعني ايه كل كلمة من دول لها معنى ليه لان لو انا عرفت معناها النهاردة رفع يعني ايه وحدث يعني ايه كل كلمة حدث في الشرع هتقابلني بعد كده ابقى عارف معناها اول ما تقول حدث تبان لي معناها لما نقابل الشيخ اقول قصة واقعية شوية لما كنت بتعلم من الشيخ ف رفع الحدث عبر عن الحدث بالرفع لأنه صفة معنوية معنى حدث وصف يطلق على المحدث اللي هو انتقض وضوءه وصف فيعبر عنه بالرفع وإزالة النجس هقول لك بقى فكنا بنقرأ في زاد المستقنع في زاد المستقنع بيقول ايه وعبر عن النجاس بالازاله لان له جرم اما جينا نقراها قلت انا ايه لان له جرم قال لي اه الجرم اللي انت عملته ده نعم نعم يا شيخ فكرني بحته ايه قال له ايه وعدة قال له عدة ابن من قال له ابن فقدتك ده كلام برضه في موضوع طلب العلم مش محتاجين شرحه دلوقتي قال له ايه آه هو بيقول روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وعدة عدة يعني مجموعة اخرى فبيقول روى عن فلان وفلان وعدة فطالب قاعد مش واخد باله فقال له عدة ابن من روعا عدة ابن مين قال له لا عدة ابن فقدتك انا فقدتك انت ما انتش نافع روح فكذلك نفس الشيء لما بيقول بقول ايه جرم قال لي الجرم اللي انت عملته جرم يعني جريمة اما اسمها ايه اسمها جرم شفت شوف ازاي بقى ما اتنستش لما خدتها من فم الشيخ ما اتنستش فضلت لازقه في نافوخي الجرم اللي انت عملته ده اسمها جرم الشاهد ايه ان الاصطلاحات دي جرم وجرم ده مش اصطلاح لا دي كلمات بتتفهم معناها وانما مصطلح مثلا زي اصول الفقه مصطلح الحديث هناك اصطلاحات لاهل العلم هذه الاصطلاحات اصطلح على لا مشاحة في الاصطلاح اتفقوا على ان الحاجة دي تتسمى كذا يصطلح الصلح واتفقوا مع بعض ان الحاجة دي او الوضع ده او الكيفية دي اسمها كده خلاص انتهينا فهم الاصطلاح ده بيدل على ايه محتاج عالم يفهمك يقول لك ده الكلام ده يعني ايه ولو قعدت فيها 100 سنة مش هتفهمها فبيقول ايه تمييز الاصطلاحات فيجرد العلم عنها ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات عندنا باب في كتاب منطلقات العلم اسمه إيه تكوين الملكة الفقهية إنسان يبقى عنده ملكة ملكة زي إيه واحد بيقرأ قرآن صوته, علم صوته حلو موهبة دي اسمها ملكة عنده ملكة في فهم الفقه ملكة في حفظ الشعر ملكة في في معرفة الرجال ملكة في دي ملكة رزق هبة من الله عز وجل موهبة ملكة يعني موهبة تكوين الملكة الفقهية يبقى عنده ملكة في فهم الفقه لما يقرأ عبارة يفهمها يعني خليني أدي مثال لو أن أنا مش عايز أخوض في مسائل فقهية لكن مسألة عامة بتفيد كل المسلمين المسألة دي هي مسألة الخلع والمسألة دي يعني عالجتها في وقتها ولكن أي أي أي تذكر بالمناسبة مس... لما نيجي نتكلم عن الملكة الفقهية ساعة ما ظهرت قصة الخلع وقانون الخلع وبدأ الشباب يبحثوا يروح داخل على الموسوعة الفقهية الحديثة يروح كاتب كلمة الخلع يقوم يجيب له كلام الفقهاء كل اللي اتكلم عن الخلع يجيب له الكلام ويقعد يجمع ويقول الاخر يقول لك شوف الخلع بحث في الخلع في حاجة اسمها الملكة كل فروع الشريعة فيها خلافات الامام فلان قال كذا والامام فلان قال كذا والامام فلان قال كذا والامام فلان قال كذا في بعض المسائل فيها عشرة اقوال الملكة بقى في تمييز هذه الأقوال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حد إلا خلافا ماشي تمشي الاثنين إلا خلافا له حد من النظر يعني مش كل العشر أقوال صح لا يمكن فكان الكلام في إيه فإن الخلع أن الله جل جلاله جعل عقدة النكاح بيد الزوج فلا تنزع منه يعني ما حدش يقدر يطلقها منه في وجوده إلا أن يقول لها أنت طالق يقول كده تكوين الملكة في التمييز إن فهم استخراج الحتة دي عارف عارف إيه لما اتكلموا عن القرء قالوا القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القرء حيضة ولا القرء طهر لأن هذه الكلمة تطلق على المعنيين في اللغة العربية يجي إمام عنده ملكة يوم يقول إيه لما ربنا قال ثلاثة قروء فتمييز لعدد مؤنث فده دليل على انها مذكرة فالحيض مذكر الحيضة مؤنثة والطهر مذكر فدل على انها ثلاثة اطهار وليست ثلاثة حيضات لو كانت ثلاثة حيضات لقال ثلاث قروء واضح لا مش واضح مش مهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني تتضح من المشايخ أصحاب الملكات مس بالقراية في الكتب القراية في الكتب هتقرا واللي هيعجبك تاخده واللي ما يعجبكش لا يبقى حد قال الشاهد ايه ان الملكة تقوى بالمباشرة والتلقين قاعد مع الشيخ فتقوى ملكته شاف الشيخ جات له مسألة الشيخ فكر ازاي وبص لها ازاي انا دايما بقول بقى خلينا في مهنتنا مهنة التربية مهنة التربية لما يجي حد يحكي لي مشكلة سبحان الله العظيم ولد جاني قال لي مش عارف ايه وراح للشيخ ابو اسحاق قال له نفس الكلام فالمهم الشيخ ابو اسحاق قال له واد جاني امل كده قلت له ده نصاب عرفت ازاي هي دي بقى اسمها ملكة ملكة تكونت بالخبرة الحياة بخبرة الحياة ليه لان اي حد في الدنيا النهاردة بيحكي لي حاجة هو انا متأكد وعن يقين ما حدش بيقول الحقيقة كاملة فهو بيقول نص الحقيقة تلت الحقيقة ربع الحقيقة وانا بكمل السيناريو من خبرة الحياة بكمل انا القصة من دماغي ما هو مش ممكن واحدة بتحكي لك عن زوجها انه ظلمها واذاها وعمل وعمل وعمل وعمل وهتقول هي عيوبها ما هتقول نص الكلام وهو برضه لو حكى هيقول نص الكلام هما الاثنين هي... ده هتقول تلت وده هيقول تلت وفي تلت مفقود انا اعرفه بخبرة الحياة اللي قاعد زي لك كده قدام الشيخ شاف الشيخ فكر ازاي وعرفها ازاي وفهمها ازاي والتفت نظره لايه لفت نظري ان الواد كان لابس شبشب تصدق بقى دي حاجه ما تلفتش نظر حد لكن هي كده دي لها دلاله نرجع لموضوعنا ان لقاء المشايخ يكون الملكات ويقويها وكثرة المشايخ وتعددهم وتنوعهم هذا له اثر بالغ في تنمية العقلية الدينية زي ما عندنا في الفلاحين بيقولوا كل شيخ وايه وله طريقة فهو يعرف له العشرين طريقة للتفكير كل ده ثروة لرأسه فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال والله يهدي من يشاء إلى, صناء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول صاحب المنطلقات عليه رحمة الله والبركات شأن الرحلة قديم تليد بداية من رحلة نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد قص الله خبر رحلته في القرآن الكريم مع عبده الخضر وما كان في رحلته من العوائق والغرائب فبقيت الرحلة سنة نبوية وشعار طلبة العلم إلى يوم الدين هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قطع مئات الأميال ليلقاه ويتثبت من صدق نبوته ومنهم من سافر إليه من البلاد البعيدة ليسأله عن مسألة وقعت له هذا عقبة بن الحارث سافر من مكة إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم يسأله عن مسألة رضاع وقعت له من مكة للمدينة يا جماعة ما هيش مسافة سهلة عشان احنا ناخدها النهاردة في اربع خمس ست ساعات لا ده كانت زمان بتاخد عشرة ايام وتسعة ليالي عشرة ايام سفر راكب الجمل عشرة ايام وتسع ليالي فعن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني واحد اتزوج واحدة جت واحدة ما يعرفهاش قالت له انا رضعتك انت ومراتك دي قال لها انا ما اعرفش انك رضعتيني انت تعرف ازاي انت كنت لسه بترضع ولا اخبرتيني ما قلتليش بعد ما كبرت ان انت ابني في الرضاعه ولا قلت لها فركب عقبة الى رسول الله بالمدينة صلي عليه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ده انا عايز اعود لي فيها بقى دي 16 ليلة اشرح لك كيف وقد قيل فقه فقه كلمة كيف وقد قيل الفتوى بالفحوى هسكت احسن لان ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره سبحان الله العظيم الرسول قال له هو عقبة بيقول له يا رسول الله انا ما اعرفش انها ارضعتني ولا حد قال قال له ما هو اتقال اهو كيف وقد قيل لا عيشها انت في حياتك كده لما نقول لك عن كذا ولا كذا ولا كذا تقول لا نقول لك كيف وقد قيل اتكلموا كيف وقد قيل الشاهد ان عقبة فارقها دي ميزة الصحابة قلت لكم قبل كده في موقف كعب بن مالك لما جاءه رسول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل أهلك أن تعتزل امرأتك قال أفأطلقها بعد مرور أربعين ليلة قال له اعتزل زوجتك لا تجامعها قال له طلقها عنده استعداد يطلقها لذلك عقبة لما الرسول قال له كيف وقد قيل طلقها واتجوزت واحد تاني يعني الموضوع انتهى كلمة النهاردة لازم يلف على 100 شيخ وياخد 300 كلام وياما ناس عايشة في الحرام اللهم أصلح أحوال المسلمين وهذا جابر بن عبد الله الصحابي جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد ابن أنيس إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد روى البخاري في الأدب المفرد أن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا 30 يوم راكب جمل مسافر فرحلت فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله قلت نعم فخرج فاعتنقني قلت حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت ولا أسمعه فذكر الحديث فضل ماشي شهر 30 يوم راكب جمل وانا قلت قبل كده للي ما ركبوش جمل ان ركوب الجمل وحده عذاب عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت السفر هو العذاب عذاب الجمل بيحدفك كده قدام يحدفك ورا يحدفك قدام يحدفك ورا شوف بقى تنزل مع جمل خاسس شهر 30 يوم من نوادر الرحلات في طلب العلم تأتيك في اللقاء القادم طبعا نكتفي على هذا المقدار وبإذن الله تعالى نأتي بنوادر الرحلات في لقائنا القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته